والجمع ثقات ومراجع آيات أحكمها البارئ إعجاز فياض ماتع لرواية ورش نفحات ونظام علوي رائع طوبى للمؤمن
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين محمد بن عبد الله أرسله ربه رحمة للعالمين يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه وفي رواية إن أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه ولله ضر القائل إمام المحققين إمام القراء الإمام أبي الخير محمد ابن محمد ابن محمد ابن الجزري الشافعي رحمه الله تعالى وبعد فالإنسان ليس يشرف إلا بما يحفظه ويعرفه لذاك كان حامل القرآن أشراف لمة أولي الإحسان وإنهم في الناس أهل الله وإن ربنا بهم يباهي وقال في القرآن عنهم وكفى بأنه أورثه من اصطفى وهو في الأخرى شافع مشفع وهو في الأخرى شافع مشفع فيه وقوله عليه يسمع يعطى به الملك مع الخلد إذا توجه تاج الكرامة كذا يقرى ويرقى درج الجنان وأبواه منه يكسيان فليحرص السعيد في تحصيله ولا يمل قط من ترطيله سلام الله عليكم ورحمته وبركاته وأسعد الله أيامكم بكل خير وبركة مع قراءة أهل المدينة مع رواية ورش عن الإمام نافع المدني من طريق الشاطبية عود على بدء مع ما كنا قد بدأناه في الهدايا أو ما نسميه بتبسيط رواية ورش وكان الهدف هو تبسيط ما يراعى لورش عن الإمام نافع الهدف من هذه الجداول احنا لما بدأنا موضوع الجداول قلت لكم يا جماعة دي هدايا هدايا لإخواننا معلمي القراءات اللي عايزين يعلموا رواية ورش الجداول دي بالنسبة لهم دليل يبسطوا بيه على الناس وده اللي ليهم هم يراجعوا رواية ورش مراجعة سريعة آه أيضا آه هذه الجداول هدايا لإخواننا وأخواتنا اللي هيقروا إجازات وبيقروا بالفعل إجازات في رواية ورش عن الإمام نافع أيضا هذه الجداول هدايا لكل مبتدئ ومبتدئة في رواية ورش أو من أراد أن يقرأ برواية ورش عن الإمام نافع ففكرة الجداول قصر البدل أنا هراعي فيه إيه توسط البدل أنا هراعي فيه إيه إشباع البدل أنا هراعي فيه إيه ودي كانت فكرة جديدة لم يتعرض لها أحد في كتب القراءات سابقا إلا على سبيل الشرح وعلى سبيل الإيه التحريرات يقول لك يا جماعة هنعمل كذا لما نقصر نوسط نشبع كان الكلام إيه مجمل طيب تعالوا كده مع بعضنا ناخد قاعدة النهاردة الأول قبل ما بجيب الجدول عشان تعرفوا بس أنا ال ال ال ال ال النظام ببقى ماشي بيه إزاي باجي بعرض الشرح بتاعي الأول والفوائد بعد كده وفي الآخر بجيب الجدول طب قبل ما نشوف الحاجة ونعرضها مع بعضنا همهد للي أنا عايز أقوله الأول القاعدة بتاعتي بتقول الآتي اتفقنا مع بعض إن أنا عندي قاعدتين خلي بالكم معايا الله يكرمكم قبل ما أعرض القاعدة بتقول لو جه حرف الراء لو جه إيه حرف الراء ورا منه أو بعد منه ألف مادية متطرفة يبقى دي حرف الراء أهو حرف الراء أهو ورا منه الألف المادية متطرفة في آخر الكلام إيه مصير الألف؟ مصير الألف تقليلها قولا واحدا زي كلمة النصارى أدي الراء ورا كلمة الراء ورا الراء الألف النصارى لورشة أقول النصارى بشرى بشرى اشترى خدتوا بالكم راء وراء هنا ايه الف ماديه متطرفه الف ماديه متطرفه يعني في اخر الكلام افترى افترى الى اخره ادي القاعده اللي انا عايز اقولها طيب هينبني ايه على القاعده دي اتفقنا ان ما في شيء الا وله استثناء ما في قاعده من قواعدنا الا ولها استثناء عايز تقول ايه عايز اقول ان لما يجي بعد الراء الف ماديه متطرفه انت بتقول انك هتقللها قولا واحدا يا عم الشيخ اه هتقلل لكن ما في استثناء في كلمه واحده في المصحف هنستثناها من الموضوع ده ايه هي الكلمه دي كلمه جت في صوره يعني الكلمه كمان ما اتكررتش ده هي جت مره واحده وفي صوره واحده من صور المصحف جت في سوره الانفال كلمه اراكهم هي اصلها ارى اصلها ايه ارى ارى اهي الراء ورا منها الف ماديه متطرفه المفروض اقول ارى بس جه وراها الكاف اراكهم اراكهم طيب الكلمه دي هتستثنى يعني هتعمل فيها ايه هتعمل فيها فتح وتقليل اراكهم او اراكهم هلاقي واحد يقول لي بس طالما انك قلت فتح وتقليل طالما انك قلت فتح وتقليل هنربط بالبدل ما انت علمتنا اول ما تقول فتح وتقليل اربط بالبدل نقصر نفتح نوسط نقلل نشبع البدل افتح وقلل اقول لك لا مش كل الفاظ فيها فتح وتقليل تتربط بالبدل مش كل الفاظ فيها فتح وتقليل تتربط بالبدل انت هتلخبطنا ليه بقى هتلخبطنا ليه انت مش علمتنا القاعده دي ان كل حاجه فيها فتح وتقليل تربطها بالبدل هقول لك الكلمه دي ما تتربطش بالبدل لذلك قبل كده في حلقه من الحلقات شرحت وقلت ان انا عندي نوعين من الفتح والتقليل في فتح وتقليل يتربط بالبدل اسمه فتح وتقليل مقيد البدل هو اللي خانقه ما تفتحش على مزاجك ولا تقلل على مزاجك لا ده انت لما تقصر البدل تفتح توسط البدل تقلل شوف الموضوع مخنوق ازاي لما تقصر البدل ايه تفتح لكن ما تقللش يبقى انا خنقتك ولا ما خنقتكش لما توسط البدل تقلل ما تقدرش تفتح يبقى خنقتك ولا ما خنقتكش تف... مع اشباع البدل تفتح وتقلل عشان كده قال لك الفتح والتقليل اللي يبقى مربوط بالبدل البدل خنقه اسمه فتح وتقليل مقيد الكلام ده مش في الكتب اللي انا بقوله ده مش في الكتاب مش في كتب القراءات انا بقول لك انت مصطلحات يا ريت نستخدمها فتح وتقليل مقيد ده عشان مربوط بالبدل طب ولو جالك فتح وتقليل ومش مربوط بالبدل يعني ايه يعني كلمه زي كلمه اراكهم اللي انا عمال اقول فيها دي فيها فتح وتقليل لو قصرنا البدل يا عم الشيخ هتفتح وتقلل مفيش حاجه ما مفيش حاجه ممنوعه طب ولو وسطت البدل يا عم الشيخ هتفتح وتقلل اشبعت البدل هتفتح وتقلل الله ده انت ما منعتش حاجه يا عم الشيخ يبقى فتح وتقليل مقيد ولا مطلق لا مطلق يبقى معنى ذلك اتعلمنا حاجه عندي فتح وتقليل مقيد وعندي فتح وتقليل ايه مطلق المقيد البدل اللي خانقني افتكروا الكلمه دي باشاره ايدي البدل اللي مقيده خانقه فعشان كده اسمه فتح وتقليل مقيد لكن اللي مش مربوط ببدل هو في فتح وتقليل بس مش هيتربط بالبدل مش همنع حاجه اسمه فتح وتقليل مطلق مطلق زي اراكهم بتاعت الامثال وصلت طيب تعالوا كده مع بعضنا نعرض الكلام مع الشا... على الشاشه كده مع بعضنا القاعده بتقول ايه القاعده بتقول لما يجي لنا نشوفها كده مع بعض لما يجي لنا حرف الراء ورا منها ألف مادية متطرفة حكم الألف التقليل قولا واحدا حكم الألف التقليل قولا واحدا يبقى دي حرف الراء شايفين معايا حرف الراء إذا جاء بعده ألف مادية متطرفة في آخر الكلمة ورا الراء ألف في آخر الكلمة ألف مادية فحكم الألف المادية التقليل قولا واحدا جميل مثل ايه والنصارى شوف الراء ورا منها ايه الف الف يا صحيح مرسومه يه بس الايه بتتنطق الف الالف على اليه من فوق اهي زي الصلاه مثلا والنصارى وبشرى آه ده أنت قللت قولا واحدا ما القاعدة بتقول كده بس اسمع بقى هو الشغل اللي جاي في السطر اللي وراه يستثنى من القاعدة السابقة لفظ واحد لا ثاني له ملوش تاني وهو أراكهم أو أراكهم سورة الأنفال الآية 43 سورة الأنفال الآية 43 ده عم الشيخ في إيه؟ ففيه الفتح والتقليل المطلق يعني مش مربوط ببدل ففيه الفتح والتقليل المطلق يبقى أي راء ورا منها ألف مادية متطرفة قلل قولا واحدا إلا كلمة أراكهم أو أراكهم بجبتها بالوجهين أهو في سورة الأنفال الآية 43 طيب تعالوا نشوف اللوحة اللي بعدها بتقول إيه بتقول جاء لفظ أراكهم أو أراكهم منفردا في سورة الأنفال الآية 43 إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو راكهم الوجه الثاني ولو راكهم شفتوا أنا عملت إيه ولو راكهم ولو راكهم الله ده أنت فتحت وقللت ما ده اللي أنا بقوله فللقارئ عند التطبيق اتباع الآتي اللي أنا عملته فتح لفظ أراكهم تقليل لفظ أراكهم دون ارتباط بالبدل دون ارتباط بالايه بالبدل من غير ما تربط البدلات مش مطلق مش الموضوع مطلق تعالوا نشوف اللوحة الثالثة اللوحة الثالثة بتقول ملحوظة بقى هي صحيح الآية ما فيهاش بدل صحيح الآية ما فيهاش بدلات بس أنا بقول لك إذا افترضنا ربط لفظ أراكهم بالبدل إذا افترضنا ربط لفظ أراكهم بمد البدل هتقول لي الآية يا عم الشيخ اللي أنت قاريها دلوقتي ما فيهاش بدلات هقول لك يا سيدي ما هو أنت لو بتقرا الختمة أنا بقول لك افتراض يعني إيه افتراض؟ يعني لو أنت أصلا نفسك تقرا ختمة بورش بالقصر مثلا زي اللي في رمضان كده بيقرا في حف بحفص في رمضان مرة يمد المنفصل ومرة يعمل ختمة بقصر منفصل أنت نفسك تعمل ختمة كده في رواية ورش أتمنى من الله عز وجل إن شاء الله يصلنا أفضل أمر إن بعد كده يمن علينا الله تبارك وتعالى في رمضان نقرا مره ختمه بالقص ومره بالتوسط ومره باشباع البدن. فانا بقول لك افرض ربطناها بالبدل. هيعمل ايه القارئ؟ والله لو قصرنا البدل شوف الخانه الاولى قصر البدل هيبقى فيه ايه؟ فتح وتقليل مطلق مش انا قايل مطلق؟ طب ولو وسطت البدل برضه فتح وتقليل. اشباع البدل برضه فتح وتقليل. هو ده الكلام. عرفت انا اقصد ايه بافتراض مد البدل؟ لو ربطناها بمد البدل ادي اللي معانا النهارده انا مش هتقل عليكم اكثر من ذلك ده اللي كان عندي النهارده في الايه في الشروح ماشي ده اللي كان عندي النهارده في الشروح لفظ اراك بس الاول شرحت القاعده بتاعتها اصلا وايه اراكهم ده شغل الاستثناء بتاعنا ماشي الكلام طيب قبل ما اقرا تلاوه النهارده تلاوه النهارده انا هعمل فيها بس ايه هنبه على حاجه الحاجه بتاعتي في السطر الاولاني في الآية 91 اللي هي وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء شيء دي هتقولوا لي ده مد لين مهموس تعمله أربعة وستة طب ولما تقف هقف أربعة أو ستة لأن أصلا اللين المهموز عند ورش أربعة وستة ففي في قاعدة عندنا بيقولوا إيه ووقفهم كوصلهم يعني زي ما انت بتوصل تقف فانت هتوصل 4 و6 فلما تقف تقف 4 و6 طيب افرض انا عايز بقى ابين حكم الوصل كمان يعني انا عايز اوصلها مش معقوله بقى عندي قلي فوق كلمه شيء في قلي يعني وقف تام طب انا عايز ابين الحكم بتاعها اعمل الروم يعني ايه الروم اجيب جزء منين من الحركه يعني اقول ايه إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء جزء شيء وصلت كده طيب ايه تاني عندنا عندنا عندنا في في الآية 93 ومن أظلم طبعا في نقل وتغليظ اللام مش ده موضوعي افترى لسه شارحها دلوقتي على الله كذبا أو قال أوحي كلمة أوحي مد بدل أو مش احنا قلنا البدل على وزن آ أو أو أو إي أدي البدل البدل ده جه ورا منه إيه ولم يوحى إليه إيه شيء هتلاقوا هنا في بدل جنب منه شيء لين مهموز البدل 2 4 6 واللين المهموز كام 4 و6 الموضوع مفتوح ولا البدل برضه ليه قواعده في موضوع اللين المهموز لما يجي جنب منه لين مهموز قال لك لو انت هتقرا البدل باتنين مش هيسمح لللين المهموز يتمد الا اربعه بس انا بحكيها زي سيناريو او حكايه يبقى البدل لما نقراه اتنين اللين المهموز مش مسموح له الا اربعه مش البدل العمده في ورش هو اللي يقول طب ولو قريت البدل باربعه لو قريت البدل باربعه مش مسموح للين المهموز الا برضه اربعه طب ولو قريت البدل بستة لو قرينا البدل بستة مسموح للين المهموز أربعة وستة خلاص آدي اللي أنا كنت عايز أكد عليه النهاردة تعالوا بقى النهاردة نأدي التلاوة عشان أتلقى اتصالاتكم إن شاء الله واستمع إليكم بإذن الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما قدر الله حق قدره إذ قالوا إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء على بشر من شيء قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيراً وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم آباؤكم آباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر ولتنذر أم القرى ومن حولها القرى ومن حولها والذين يؤمنون بالآخرة بالآخرة والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أو قال أوحي إلي ولم يوح إليه شيء ومن أو قال أوحي إلي ولم يوح إليه شيء ومن أو قال أوحي إلي ولم يوح إليه شيء ومن ولم يوح إليه شيء ومن قال سأنزل ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم وكنتم عن آياته عن آياته وكنتم عن آياته تستكبرون ولقد جئتمونا فرادا فراد كما خلقناكم أول مرة وتركتم وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون بارك الله فيكم دي كانت تلاوة اليوم آه، لحين تلقى اتصالاتكم إن شاء الله بأكد على آه، عدة أمور صرت أؤكد على السطر الأول في التلاوة طب معنا الاتصال الأول السلام عليكم
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ازيك يا أحمد الحمد لله بخير يلا نبدأ ماشي إن شاء الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما قدروا الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء أيوة إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء مم.
قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس التي ستبدونها وتخفون كثيرا وتخفون كثيرا
طب ما وع- تقف اقف عليها احسن يا احمد عشان نبين ترقيق الراء ماشي تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم آباؤكم آباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر أم القرى ولتنذر أم القرى ومن حولها والذين يؤمنون بالآخرة بالآخرة والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون بارك الله فيك يا أحمد أحسنت أحسنت يا حبيبي معنا الحاجة فاطمة السلام عليكم يا حاجة فاطمة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام يا حاجة حياك فاطمة الملك الله يكرمك يا جزاك حاجة الله خيرا والله على شرحك الله يبارك لك الله يكرمك يا حاجة فاطمة أبدأ إن شاء الله ابدأي من أول وما نظلم نعم آه، هتقري طبعا انت بتقري بالإشباع يا حاجة فاطمة نعم نعم طيب طيب احنا لما نقرا بإشباع البدل نعم ال- اللين المهموز مسموح له بإيه مع البدل آه، أربعة وستة جميل يلا
وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوح ولم يوحى إليه شيء ولم يوحى إليه شيء ومن قال سأنزل ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله ولو ترى إذ ها الظالمون انت انت قللتي في- صح يا حاجة فاطمة نعم انت حضرتك قللتي صح بس نسيتي تمدي المنفصل اه اه صح معلش اتفضل صح ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة والملائكة باسطوا أيديهم لا ايديهم أيديهم أخرجوا أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير
بما بما كنتم كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم وكنتم عن آياته تستكبرون طيب اخبار راء تستكبرون ايه نعم اخبار الراء بتاعت تستكبرون يبقى مرققة يلا بينيها
أقول أقول من وكنتم وكنت
وكنتم عن آياته تستكبرون ولقد جئتمونا فرادا فرادا أيوة كما خلقناكم أول مرة وتركتم وتركتم ما خولناكم وراء, وراء ظهوركم وما نرى وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم وضل عنكم عنكم ما كنتم تزعمون طيب قبل ما تقفلي يا حاجة فاطمة اتفضل ليا ملاحظة بس اتفضل حضرتك لما قرأتي قلتي إيه قلتي ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة ورحتي واقفة معايا آية- آه، آه، آية الوقف ده غلط عارفة ليه آية كم بعد إذنك إيه، الآية اللي حضرتك كنت بتقرأيها أول ما بدأت الآية 93 اه الوقف ده ليه غلط يا حاجة فاطمة وكلامي للجميع اتفضل لأن لما أقول ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت آه، والملائكة فعلا فعلا معنى كده إن الملائكة في غمرات في الموت الموت فعلا.
ومن الظالمين نعم نعم عشان كده طب انا نفسي ضيق اعمل ايه ايه الحل اقف اقول ولو ترى اذ الظالمون في غمرات الموت نعم في غمرات الموت والملائكة باسطوا إلى آخره نعم وصلت يا حاجة فاطمة وصلت جزاك الله خيرا الموت ازاي قرأت ازاي الله يكرمك
معنا الحاجة زينب السلام عليكم يا حاجة زينب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معذرة على الإطالة يا حاجة زينب لا معذرة مفيش أي حاجة يلا ابدأ إن شاء الله وما قدروا
الله المستعان وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر على بشر من شيء عايزة تبين الروم اه طيب الروم إيه، معناه ان انا اجيب حته من الحركه يا حاجه زينب شيء ايوه اوطي صوتي شيء شيء ايوه بس ما تعليش صوتك قوي لذلك العلماء قالوا ايه يا حاجه زينب ها.
يسمعه القريب دون البعيد ما انا عايزه اسمحهولك
طيب هتسمعيهولي بس خلي بالك ان الرام لازم اوطي صوتي فيه شويه يعني- شيء شيء ايوه كده
قل من من انزل الكتاب الذي جاء به موسى جاء به موسى نورا وهدى لل وهدى لا للناس وهدى للناس ادغام وهدى للناس امم تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر ولتنذر ولتنذر أم القرى لا وقري دي قولا واحده ايوه صح يلا معلش.
تاني ولتنذر ولتنذر ام القرى ومن حولها بس ركبيها مع بعض ولي ولتنذر أم القرى ومن حولها وبعدين عايز اقول لك حاجه كمان اتفضل بيني الراء شو ترقيق الراء ولتنذر
ولتنذر أم القرى ومن حولها والذين يؤمنون بالآخرة لا برضو الراء عايزه بمن ترقيقها والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به طب استني وهم- عليا يؤمنون ليه ما اديتيها ده كله يؤمنون مد به طبيعي مد طبيعي صح يلا
والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون بارك الله فيك يا حاجة زينب أحسنت معنا أخونا الطيب من تونس السلام عليكم يا طيب عليكم سيدي حسن الله يجزيك خيرنا كل خير الله يبارك فيكم ان شاء الله الله يكرمك أخي الكريم الله يحفظكم الله يحفظكم ان شاء الله الله يبارك فيك في الجدول الجديد الذي اعطيتمونا الله يبارك فيك الله يكرمك يا حبيبي يلا نبدأ وما نظلمه هتقرأ بالتوسط يا طيب تتوسط توسط نعم.
العادة إن شاء الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء ومن قال ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أيديهم
نعم نعم سيدي والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون ولقد جئتمونا فرادا كما لا خلقنا لا تطل يا طيب نعم، لا, المد- لا المد.
تطل المد أي نعم نعم سيدي كريم نعم ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون أحسنت يا طيب بارك الله الله يبارك فيك فيك سيدي حسن الله يبارك السلام عليكم مع الاتصال السلام أخ ورحمة الله وبركاته يا شيخ حسن الله يكرمك زي حضرتك شيخ الله يكرمك يا أم وليد جزاك عنا كل خير خيرا جزاك إن شاء الله معلش يا شيخ انا هتعبك واقرا بحرف تفضلي مفيش تعب ولا حاجة أنا هنا خادم ربنا يكرمك يا ابني كتر خيرك الله يكرمك تفضلي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم طيب أقول لك حاجة نعم أولا كده في البسملة قولي البسملة تاني كده يا أم وليد بسم الله الرحمن الرحيم لا عايز الراء المفخمة راء بسم الله الراء الرحمن الرحيم حاضر بسم الله الرحمن الرحيم خلاص انضبط صوت الراء ان شاء الله اي راء مفتوحه بعد كده نفخمها راء جزاك الله كل خير يا يلا أبي.
اكملي وما قدروا وما قدر الله حق لا قد- خلي بالك من التشكيل ماشي وما قدر الله حق قدره حق قدره حق قدره مم.
إذا قالوا ما لا مش إذا إذ قالوا إذ قالوا ما أن ما أنزلنا ال- ما أنزل الله على بشر حاضر ما إذ- إذ ق- إذ- إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء لا أم وليد نعم أنا عايزك بس تخلي بالك معايا من حاجة أنا ما يهمنيش الأحكام في الفترة دي دلوقتي حاضر أنا يهمني مع حضرتك حاجة واحدة تشكيل التشكيل عايز أظبطه اه على بشر من شيء حاضر على بشر على بشر من شيء ماشي كل من أنزل الكتاب الذي جاء, جاء, جاء به طب في حاجة كمان عايز أعلمها لك قولي أنت.
وقلت لك عليها ما جزاك الله.
توقفيش بحركة يعني ما توقفيش به به به على طول يلا الذي جاء الذي الذي اه يلا الذي جاء به به موسى نورا وهدى نورا وهدى للناس وهدى للناس نورا وهدى للناس مم.
تجعلونه قراطيسا قراطيسا تب...
قراطيس في مد بالالف قراطيسا قراطيسا لا ما فيش تنوين آه.
قراطيس تبدونها قراطيس تبد- تبدو لا تبدون تبدون تبدونها وتخفون تبدونها كثيرا وتخافون كثير و- وتخفون كثيرا وتخفون معلش يا ابني. وتخفون كثير كثيرا كثيرا في الوقت آه.
كثيرا في الف في آه.
كثيرا وتخفون كثيرا مم.
وعلم وعلم وعلمتم وعلمتم ما تعلموا أن لا ما لم تعلموا حاضر. وعل... وعل... وعلمت وعلمتم ما لا تعلموا لا أن...
مش ما لا ما, لا ما ما لم لم- تعلموا ما لم تعلموا اه أنتم ولا آباءكم آباؤكم آباءكم قولوا الله لا قول الله قل الله أي لفظ جلالة قل الله اي لفظ جلاله يا ام وليد وقبله كسر مم.
اللام بتاعته تترقق تترقق.
زي ما بتقولي بسم الله مم.
قولي الله ماشي قل الله مم.
ثم ذرهم ثم في ذرهم ثم ذرهم في خوضهم خوضهم في خوضهم خوضهم يا ام يلعبون وليد نعم خوضهم خوضهم ايوه يلعبون عايزك بس تخلي بالك من حاجه يا ام وليد أيوة يا ابني.
التشكيل اهم شيء قبل ال- الاحكام إن شاء الله ربنا يقدرنا يا شيخ اللهم امين ربنا يعلمنا معلش أنا واياك تعبتك يا شيخ لا يا ام وليد لا تقولي كل ذلك خيرك السلام عليكم وعليكم السلام معنا ام احمد السلام عليكم يا حاجه ام احمد وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرة ورضوان شيخنا الجليل الله يكرمك يا ام احمد ازيك يا شيخ محمد الحمد لله بارك الله في صحتك وفي علمك يا رب امين يا رب ابدا ان شاء الله يلا نبدا من اول الصفحه ان شاء الله يلا
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما قدر الله حق قدره حق ايه قدره حق قدره حق قدره هم.
إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء هم.
من شيء هم.
قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى الذي جاء به موسى موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا أنتم ولا آباؤكم قل الله ثم ثم ذرهم في خوضهم يلعبون وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه مصدق الذي بين يديه ولتنذر أم القرى ومن حولها والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون بارك الله فيك يا أم أحمد أحسن الله إليك معنا الحاجة راوية السلام عليكم يا حاجة راوية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله أهلا يا شيخ أشرف ربنا يبارك في حضرتك الله يكرمك الله أبدأ يكرمك بأمر الله اتفضلي
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء ولم يوحى إليه شيء ومن قال سأنزل ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت في غمرات الموت والملائكة باسطوا والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكن وكنتم عن آياته تستكبرون ولقد جئتمونا فرا ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم كما خلقناكم أول مرة وتركتم وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون بارك الله فيك يا حاجة راوية أحسنت آه، معنا الحاجة كريمة السلام عليكم يا حاجة كريمة عليكم السلام ورحمة الله وبركاته بارك الله فيك يا شيخ الله يكرمك شكرا إن شاء الله اتفضلي من أول الصفحة إن شاء الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما قدر الله حق قدره إذ ق... لا قرأتين وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى إذ ما عملش اقول اسمه.
على مهل
قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تج- تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا مم.
وعلمتم ما لم تعلموا أنتم أنتم ولا آباء أنتم ولا آباؤكم قل الله قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر ولتنذر أم القرى ب- بين ترقيق الراء
ولتنذر أم القرى ومن حولها والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم وهم على صلاتهم يحافظون بارك الله فيك يا حاجة كريمة أحسنتي طيب آه، ده كان آه، آخر اتصال آه، في حلقة اليوم بإذن الله تبارك وتعالى آه، هنستكمل آه، الجدول في الحقيقة لم يتبقى في ال- ال- الجدول آه، أو الجداول اللي أنا عرضتها إلا تقريبا آه، شبه مم، جدولين تقريبا آه، جدول يختص باللامات آه، وهل هي مرتبطة بالبدلات أم لا كما أيضا جدول آخر يختص بعدة أمور في اجتماع اللامات مع ذوات الياء مع حصر تفصيلي لها آه، وأيضا باب الراءات وارتباطه بمد البدل وهل يرتبط أم لا يتبقى حوالي ثلاثة جداول كما حصرتها الآن آه، وتنتهي الجداول وتنتهي الهدايا بقى مش هقول الجداول آه، وكده يبقى بسطنا رواية ورش بقدر المستطاع بفضل الله تبارك وتعالى في هذه الجداول بعد الانتهاء من الجداول إن شاء ربي تبارك وتعالى ال- ال- الخطة إن شاء الله اللي أنا همشي بيها أو الطريقة اللي همشي بيها كانت يوجد أبواب لرواية ورش كنت تعرضت لها ألا وهو باب الهمزات وفي حقيقة الأمر طلب مني أن أعيد شرح باب الهمزات لأنه غير واضح في بعض الكتب القراءات آه، الأمور عايزة تترتب شوية لأن في مشاكل في باب الهمزات مع بعض الناس فإن شاء رب تبارك وتعالى أعدكم آه، بعد الانتهاء من الجداول باب الهمزات إن شاء ربي تبارك وتعالى ثم مرورا بعدة أمور في باب لم أتعرض له في ورش عن نافع لأنه قليل جدا أو ما جالناش دلوقتي لكن هيجي لنا فيما بعد وإحنا ماشيين في الختمة إن قدر لنا البقاء واللقاء باب اسمه باب التقاء الساكنين هتقولي طب ما هو في حفص آه، يميل للكسر لا التقاء الساكنين لورش غير التقاء الساكنين لحفص ففي أمور جاية كتير إن شاء الله يعني آه، انتظروا المزيد والمزيد في رواية ورش عن الإمام نافع جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم ان شاء الله بعد آه، ما اختم الحلقه ما تنسوش ان في تلاوه الحصر يعني في بعض اخواني يقولوا لي انت بعد ما بتختم ما ب... لا في في تلاوه الحصر يا جماعه في تلاوه الحصري بعد ما بختم ان شاء ربي تبارك وتعالى تابعوا الشيخ الحصري واسمعوا كيفيه الاداء والنطق بس انا بنبه كتير وبقول ان هو بيقرا بتوسط البدل بس بوجه واحد الشيخ لما سجل سجل ورش بوجه واحد الا وهو وجه توسط الايه البدل جزاكم الله خيرا واحسن الله اليكم هذه الدنيا كساعه اجعلوا الاعمال طاعه واشتروا الخير بضاعه من يدي الهادي محمد هذه الدنيا تزول والبقاء فيها لا يطول وغدا في البعث لا يقول اشفع لنا يا محمد الى حلقات جديده القاكم الى ذلك الحين استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه ولا تنسوا تلاوه الشيخ الحصري سلام الله عليكم ورحمته وبركاته
بسم الله الرحمن الرحيم وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفونها تستضعفون كثيرا وعلمتم وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر أم القرى ومن حولها والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوح إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم ۖ وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع قطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون
أنعم بالقارئ والسامع لرواية ورش عن نافع يرويها جمع عن جمع والجمع ثقات ومراجع آيات أحكمها البارئ إعجاز فياض ماتع لرواية ورش نفحات ونظام علوي رائع طوبى للمؤمن يتلوها